الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ويعني كل يوم مع اسم من أسماء الله الحسنى واليوم آه، يعني قبل ما ندخل في اسم ال- اليوم خلونا الأول نقول يا جماعة أخباركم إيه فات تلت رمضان انت مدرك فات تلت رمضان رمضان تت- فات التلت انت اخبارك ايه سعيد بالتلت الاولاني حاسس بالقرب الشديد من الله بتعبد الله بقرب وحب واقبال حاسس بحلاوه في قلبك حاسس بنهم في الاقبال على القران وعلى العباده فات التلت يا اخوانا رمضان ده دقائق معدوده دقائق غاليه يعني لحظات غالية في حياتك محدش عارف هيعيش للسنة الجاية ولا لا ومحدش عارف يعني سيدرك رمضان القادم ولا لا انهموا يا جماعة اقبلوا على العبادة اعبدوا اذكروا صلوا قوموا ابكوا اقروا قرآن اعملوا الخيرات تصدقوا احسنوا إلى الناس ابذل كل طاقتك كأن آخر عمرك يوم 30 رمضان كأن دي آخر لحظة في حياتك بحيث لو حد قال لك زود عملك تقول له معرفش لو اتقال لك يوم القيامة بكرة ما تعرفش تزود أكتر من كده اعبدوا ربنا السنة دي بهذه الصورة ده المعنى الأولاني المعنى الثاني أنا والله لا أقول- مهما كلمتكم عن الفرحة والسعادة بحكايات ناس وحكايات شباب عمالين يبعتوا تفاعلنا مع اسم الله ال- ال- ال- ال- ال- التواب تفاعلنا مع اسم الله الجبار تفاعلنا مع اسم الله الخالق والناس تبعت حكايات واحيانا حكايات الناس اللي هم عاشوها بتبقى اقوى مئة الف مره من كلام يتقال لهم في تلفزيون وبالتالي ال- ادخلوا على عمرو خالد دوت نت يا جماعه وشوفوا الاف الشباب كل واحد بيحكي حكايته انا يمكن متاثر بحكايه لسه حاصله لسه عارفها من ساعتين ثلاثه ان شاب كان حاضر معانا هنا في حلقة الجبار وحلقة الوكيل وهذا الشاب هو شاب سعودي ناجح في حياته لكن استقال من الشركة اللي هو كان فيها ومر بأزمة شديدة وعليه ديون فكان حاضر معانا الحمد لله حلقة الوكيل وحلقة الجبار وهو بيحكي لي النهاردة إن هو تاني يوم راح عمل عمرة وظل ينادي طول هذه العمرة بيا جبار وحسبي الله ونعم الوكيل اجبرني يا رب وحسبي الله ونعم الوكيل والله بيحكي لي ان هو امبارح بس الحمد لله جاله عرض في شركة جديدة ب 40% زيادة عن الشركة القديمة وله يعني مشاركة في الأرباح وربنا في كده س- يعني احيانا قصص الناس أح- احاسيس الناس مشاعر الناس بتبقى اقوى مئة الف مره في احساسها بالله تبارك وتعالى من الف درس ودرس عشان كده يا ريت بعد ما تخلصوا الحلقه دي كل عيله تقعد مع بعضها وكل انسان يقعد مع نفسه ويقول كيف احيا بهذا الاسم اسم اليوم له علاقة شديدة باسم امبارح، امبارح كان الخالق، اسم اليوم له علاقة شديدة بهذا الاسم، لأن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مع ال- مع الخلق منذ بداية الخلق حتى النهاية. يعني من اعظم ما تجلى به ربنا تبارك وتعالى على الخلق منذ خلقوا حتى نهايه الخلق منذ خلقوا من البدايه للنهايه ويعيشون مع هذا الاسم و- ويفرحون بهذا الاسم ويسعدون بهذا الاسم ولذلك هو مهم ان هو يجي بعد الخالق على طول لان الخالق لازم لو هتقول حاجه بعدها لازم تذكر هذا الامر لازم تذكر هذا الاسم حد عرف انا بتكلم على ايه النهارده اسم اليوم اسم الله الرحمن الرحيم الرحمه منذ بدايه الخلق صفه ملاصقه للكون صفه ملاصقه للخلق الله تبارك وتعالى يعني و- و- وهنسمع دلوقتي ايات الرحمه ونسمع احاديث الرحمه هتلاحظ حاجه عجيبه جدا ان الايات والاحاديث تحكي منذ بدايه الخلق حتى الوصول الى الجنه وكان ما بينهما اذا كان منذ البدايه الى النهايه فما بالك بما بينهما اذا انت تتكلم عن الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم مع الخلق منذ البدايه الى النهايه قبل ان يخلقوا وحتى الى ان يدخلوا الجنه هذا الاسم ولذلك يا جماعة لو سألتني هو هدف حلقة النهاردة إيه؟ هدف حلقة النهاردة غريب جدا هدف حلقة النهاردة الفرحة الفرحة الفرحة بإيه؟ الفرحة برحمة ربنا الفرحة إن الحمد لله إن ربنا الرحمن الرحيم الحمد لله الفرحة يا اخوانا احنا كل كل حلقه مره الناس آه، يعني آه، تروح آه، قلقانه واسم الله الرقيب معنا ومره الناس تروح بتبكي يعني هيجبر ما تيجوا النهارده نخلي ان نعيش فرحه عمرك جربت تعبد الله ليله بعبوديه الفرحه حد عبد الله تبارك وتعالى ليلى انا فرحان انا فرحان وعلى فكره الكلام ده مش كلامي الكلام ده بنص الايه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الليله ليله فرح ان شاء الله طالما هنعيش مع اسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فلوس الدنيا ومتع الدنيا ما تساويش حاجه جنب رحمه ربنا بيك تفرح ولا لا آه، حلقه النهارده مكونه من خمس مح- محاور معنى الاسم معنى اسم الرحمن الرحيم ده اول حاجه تاني حاجه كيف نعيش مع اسم الرحمن ال- ال- الرحيم كيف نفرح كيف نفرح مع هذا الاسم التالت حاجة أثار هذا الاسم في الكون لتفرح أكتر فوق فرحتك النقطة الرابعة المصائب والابتلاءات أين الرحمة بين هذا الكم الرهيب من المصائب والابتلاءات النقطة الخامسة والأخيرة هناك رحمات خاصة في رمضان لسه في نقطة سادسة كيف أحيا بهذا الاسم طيب يبقى اتفقنا على هدف الحلقة تعالوا نبدأ أول نقطة أول نقطة بتقول معنى اسم الله الرحمن الرحيم وإيه الفرق بين الاسمين أول حاجة يعني إيه كلمة رحمة يعني إيه لما تقول كلمة رحمة الرحمة معناها عطف يقتضي احسان على المخلوق بما يسعده ويصلحه ال ال ال يعني المعنى نفسه كلمة رحمة معناها فرحة يعني يفرحك وانت بتسمعه كده انا شايف ناس قدامي بتبتسم عطف يقتضي احسان على المخلوق بما يسعده ويصلحه فيها عطف فيها حنان فيها ود وفيها إحسان وفيها وفيها إسعاد وفيها إصلاح وطالما فيها إصلاح يبقى فيها تربية وفيها توجيه وفيها متابعة و- و- وفيها أحيانا شدة لإصلاحه ليسعده م- م- مش كده؟ شفت الاسم؟ أهو أنت كده أنت كده فهمت خلاص إحنا ماشيين في الحلقة إزاي لكن في الآخر إيه؟ يسعده ويصلحه والإصلاح إسعاد ففيها العطف وفيها أحيانا الشدة بس حتى الشده رحمه لانها من اجل اسعادك. تعالوا نعيش مع ال- مع الاسم بعد التعريف، طب ايه الفرق بين الاسمين؟ ايه الفرق بين الرحمن و- والرحيم؟ قالوا العلماء ليهم في هذه النقطه بالذات كلام كتير جدا لكن اقرب شيء نبسطه ونوصله ل- ل- ل- لاذهان الناس وهي بتسمعنا ان الرحمن ذو الرحمه العامه الشامله لكل ما هو مخلوق في هذا الكون رحمن سبحانه وتعالى في ذاته لكل شامله لكل ما هو مخلوق في الكون رحمه عامه رحمه شامله اسمع قول الله تبارك وتعالى قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن جاء اسم الرحمن في الحفظ في الليل والنهار لكل المخلوقات رحمه عامه قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن لكن الرحيم رحمه خاصه رحمه للمؤمنين الرحمن رحمة عامة الرحيم رحمة خاصة شوف الآية تقول لك إيه وكان بالمؤمنين رحيما واخد بالك شوف أهل الجنة بعد ما يدخلوا الجنة يتقال لهم إيه سلام قولا من رب رحيم تلاقي كتير في القرآن إنه هو التواب الرحيم لأن التوبة عودة إلى الله تبارك وتعالى فهي بقت رحمة خاصة فهو التواب الرحيم فالرحمن الرحمة العامة والت- وال- والرحيم الرحمة الخاصة للمؤمنين وبالتالي فاحنا بنتكلم على رحمتين رحمة عامة ورحمة خاصة انك تاكل وتشرب وتتمتع بحياتك دي رحمة من الله تبارك وتعالى انك تعبد ربنا في رمضان دي رحمة خاصة من الله سبحانه وتعالى يا ترى انت انه نوعين من الرحمة اعطاك الله سبحانه وتعالى يا ريت الاثنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه رحمة لأن هم رحمتين وبالتالي يا جماعة فاحنا نتكلم عن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وانت لن تستغني عن الرحمتين الاسمين متلازمين احنا امبارح قلنا الخالق البارئ المصور والنهارده بنقول الرحمن الرحيم لتلازمهم فانت محتاج إلى الرحمة العامة ومحتاج إلى الرحمة الخاصة من الرحيم طيب اتفقنا على النقطتين دول تعالوا نتنقل للنقطة اللي بعد كده المحور اللي بعده المحور اللي بعده بيقول ايه كيف أفرح والله يا جماعه انا طول ما انا بحضر اسم الرحمن الرحيم والليله بالذات الليله الليله اللي فاتت دي الواحد مستشعر فرحه ان يعيش مع الرحمن الرحيم الحمد لله يعني وانا برجوكم ان تتذوقوا معنى هذه الفرحه وانت فرحان ان ربك سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن الرحيم فرح دي فرحه ايه ازاي احس الفرحه دي هنحاول بقى مع بعض وربنا يفتح عليا واوصل لكم هذا المعنى عشان تبقى الليله ليله فرحه ويبقى الواجب العملي واجب عملي غريب جدا الفرحه يعني اعمل ايه النهارده افرح افرح برحمه ربنا اسجد بفرحه اقرا قران بفرحه ابكي بفرحه ادعي بفرحة أنا أنا فرحان إن ربنا ذو رحمة واسعة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون طيب تعالوا نعيش مع هذه كي- كيف كيف استشعر هذه الل- الفرحه هذه الفرحه يا اخوانا مع الكون مع الكون منذ البدايه مع المخلوقات كل المخلوقات مع الخلق كل الخلق منذ بدايه الخلق وحتى النهايه تعالوا تعالوا ن- عشان تدوق الفرحه دي تعالوا ن- ازاي مع مع الخلق منذ البدايه للنهايه تعالوا نبدا من البدايه البدايه ايه البدايه ان الله يوم خلق السماوات والارض كتب كتابا فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي ده انت لسه ما جيتش احنا لسه ما جيناش الكتاب في أقدس مكان في الوجود عند العرش إن رحمتي سبقت غضبي واخد بالك من الحديث ابن القيم له كلام رائع ائذنوا لي ان انا اقراه لكم لانه الكلام مهما انا حاولت اقوله مش زي ما هو قايله هو بيعلق على ان رحمتي سبقت غضبي وهو بيقول على المعنى ده فبيقول لك ايه صفه الرحمه هي الاصل فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما ورحمته من لوازم من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وسمعه وبصره وإحسانه فيستحيل أن يكون غير ذلك فهو دائما رحيما وليس دائما غاضبا عارفين الحديث ويش وي- ويقول الحديث اللي بيقول في يوم القيامة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله فبيقول لكن ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء ويقول كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب وسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما لذلك كانت الرحمة أحب إليه من العذاب والعفو أحب إليه من الانتقام ولذلك انتوا لما بتيجوا ندعي يا جماعة بنقول إيه اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم هذه إرادته إرادته أن يرحمنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا ما ليس الدعاء فإنك بنا معذب فإنك علينا قادر شوفوا ال- وا- واخد بالك الفرق بين الاثنين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم هذا هو الأصل هذا هو الأصل هذه هي إرادته بنا منذ خلق الخلق قبل أن توجد أنت اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر أنت عارف ال ال ال الآية الجميلة ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى لزاما إيه وقوع العذاب لولا كلمة أه أي كلمة ما هي الكلمة التي ولولا كلمة سبقت من ربك إن رحمتي سبقت غضبي تفرح بالمعنى لغايه كده ولا ولا ما ولا ولا ما تفرحش اديك اديك مثل مثل جميل ام ضربت ابنها لانه غلط وبعدين قالت له ولله المثل الاعلى وبعدين قالت له ايه يا ابني انا الاصل ان انا بحبك اوعى تفتكر ان انا ضربتك ان انا بكرهك مش كم كم ام قالت لنا الجمله دي يا جماعه كم مره لما اتضربنا واحنا صغيرين وياما اتضربنا يعني خليك يعني واحنا صغيرين اتضربنا ويمكن دلوقتي نقول والله جزاه الله ابويا خيرا لولا العلقه الفلانيه بس ما- يعني ما- مش كتير يعني لولا العلقه الفلانيه انا ما كنتش طلعت راجل في الموضوع الفلاني عمري ما هنساه جزاه الله خيرا مش كده يا اخوانا تخيل ام بتقول لابنها ولله المثل الاعلى يا ابني انا الاصل ان انا بحبك الاصل ان انا برحمك لانك ابني لكن لولا ان انت غلطت الغلطه دي خلتني اعمل اللي انا ما كنتش عايز اعمله معاك لان انا عايز اصلحك واسعدك حصل في حياتنا اتقالتنا الكلمه دي ولا ما اتقالتناش المعنى ده ولله المثل الاعلى ان رحمتي سبقت غضبي طيب اقول لك حاجه تانية مع بدايه الخلق حديث جميل جدا بيرويه الترمذي بيقول لما خلق الله ادم دخلت الروح في راس ادم دخلت الروح من راس ادم فلما دخلت من راسه عطس ام عاطس فقال له رب فقالت له الملائكه قل الحمد لله فقال الحمد لله فقال له الله أول كلمة لآدم أول كلمة أول كلمة أول كلمة يقولها له الله تبارك وتعالى فقال الحمد لله فقال له الله يرحمك ربك احنا بنعطس لغايه دلوقتي تقول الحمد لله فيترد عليك يرحمكم الله والبدايه اول ما اتخلق ادم اول كلمه لما تكون اول كلمه يقولها الله للبشر يرحمك ربك تفهم ايه اول كلمه اول كلمه تفرح ولا لا ها قل بفضل الله و- ها تفرح ولا ما تفرحش ان انت تسمع هذا الكلام هكذا يعاملني الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم طيب اسمع ال- ال- ال- الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق يوم خلق السماوات والارض مئة رحمه ده انت لسه عدم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة كل رحمة من المية كطباق ما بين السماء والأرض إيه كم الرحمة دي؟ قد ما بين السماء والأرض رحمة ده كل رحمة من المية أنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة فبها يتراحم الخلائق كفاية على الدنيا الدنيا لا تزن جناح بعوضة يكفيها قد إيه رحمة واحدة أنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة فبها يتراحم الخلائق يا أخوانا كل الرحمة اللي في قلوبنا كل رحمة من الرحمة دي مفيش بني آدم عنده ملي رحمة يعني نشهد على ذلك نشهد ب... نشهد ان ال- ما فيش بني ادم عنده ملي رحمه الا من هذه الرحمه التي انزلها الله تبارك وتعالى يبقى رحمتنا كلها جايه منين شفت من الله سبحانه الرح... عرفت الرحمن الرحيم تفرح ولا لا وبعدين النبي يكمل اوعى تفتكروا ان دي للانسان بس يقوم قايل ايه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترفع الدابه حافرها عن ولدها خشيه ان تصيبه من هذه الرحمه بص على كل الحيوانات مش انتوا بس بص على كل الحيوانات بص على الاسماك بص على الحيتان بص على النمل بص على كل الرحمات اللي في الكون من هذه الرحمه يا نهار ابيض مال ال 99 شكلهم ايه شفت ال وخلي بالك يا اخوانا اذا كان الله طب... اذا كان الله سبحانه وتعالى اذا كان اول فرض عليك في هذه الدنيا اللي احنا بنعمله باسمك ناحيه اول فرض عليك في الدنيا ايه معرفه الله عز وجل فاول شيء يعرفك بالله هو كتاب الله مش احنا قلنا نعرف الك- الله بالكتاب المقروء القران وكتاب المنظور الكون فاول حاجه تعرفك بالله هو القران بما يفتتح القران أول كلمة في القرآن أول كلمة في أول صفحة في أول سطر في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم فافتتح الكون بالرحمة وافتتح خلق آدم بالرحمة وافتتح القرآن بالرحمة وافتتح كل صور القرآن بالرحمة كل الصور بسم الله الرحمن الرحيم ها تفرح ولا ما تفرحش شفت شفت الرحمه حجمها قد ايه في هذا الامر أ- الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم انا مهما قلت لك والله مش هيساوي انك تقعد مع نفسك وتراجع قصه حياتك رحمني قد ايه قبل كده انت اكتر واحد ممكن تبكي لما تفتكر رحمته بيك طيب يبقى دون كيف بدا الخلق طب تعالوا نشوف كيف سينتهي كيف سينتهي الخلق ينتهي الخلق بايه ينتهي بالرحمه ازاي ينتهي بالرحمه اسمع ال- ال- بقيه الحديث اللي انا قلته ال- ال- ان الله خلق مئة رحمه انزل منها الى الارض رحمه واحده فبها يتراحم الخلائق فاذا كان يوم القيامه ضم الله هذه الرحمه الى التسعه وتسعين تخيل ثم بسطها على خلقه حاول تتخيل كده رحمته بينا يوم القيامه عامله ازاي يا جماعه يا ناس يا اللي خايفين من يوم القيامه لازم نخاف من يوم القيامه بس لازم كمان نفرح برحمة ربنا في يوم القيامة احنا مش عايزين يبقى منهج حياتنا قايم على الخوف بس الفرحة الفرحة أنا- أنا أنا فرحان أنا فرحان إن ربي الرحمن الرحيم فرحان بكده أنا سعيد بكده الحمد لله فتخيل يوم القيامة لما يبسط على خلقه المئة رحمة فلا يهلك يومها إلا هالك ده أنت تستحق مين مين يبسط عليه مئة رحمة ويهلك ده أنت وحش قوي قوي قوي قوي قوي حتى ان في الروايه حتى ان ابليس لا يتطاول ان تدركه رحمه الله عز وجل يعني هو طبعا لا يعني وان له يعني لكن انظر الى هذه الرحمات الرحمات مئة رحمه كل رحمه كما بين السماء والارض تبسط على الخلق يوم القيامه الله اكبر اي فرحه تفرحها اكتر من كده شوفوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منكم من احد يدخل الجنه بعمله ما حدش هيخش الجنة بحسناته بعمل بأعماله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته احنا مش هنخش الجنه يا جماعه ده انت بس لو اتحطت نعمه العين في كفه نعمه البصر في كفه وكل حسناتك في كفه مين اللي يرجح آه، حتى في اثر بيقول كده ان الراجل قال بل ادخل الجنه فقال له الله ادخل الجنه برحمتي قال بل ادخل بعملي قال فضعوا زنوا نعمه البصر فوزنت فك... فرجحت كفه آه، طب شوف كفه البصر فقال اذا ادخل النار بعدلي قال لا يا رب بل ارحمني فقال ادخل الجنه وانا ارحم الراحمين رحمه الله تبارك وتعالى بنا يوم القيامه والجنه يا اخوانا انتوا ناسيين ان الجنه ربنا سماها رحمه واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون ايه هي رحمه الله التي هم فيها خالدون الجنه وفي الحديث انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي ربنا يقول للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي ايه ده انت واخد بالك بص بقى من البدايه للنهايه شوف ال... شفت تعالى شايف تعالى نستعرض كده البدايه ايه إن رحمتي سبقت غضبي وبداية القرآن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ونهاية الكون إيه؟ الجنة رحمة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي إيه الخط اللي ماشي مع المخلوقات من البداية إلى النهاية؟ الرحمة الرحمة تفرح ولا ما تفرحش بقى؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك الآية دي جميلة جدا الآية دي احنا هنفضل ماشيين معاها طول الحلقة فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو ده اللي يفرحوا بيه ويسعدوا بيه هو خير مما يجمعون ولذلك يا جماعة أيضا من أجمل من, من الأثر الجميل أن رجل يعني يأتي يوم القيامة فيقال زنوا حسناته وسيئاته فترجح سيئاته فيقول يا رب يعني بقيت لي حسنة واحدة حسنة واحدة وأدخل الجنة فيقول من يقرضني حسنه فاضل له حسنه واحده عشان كفه الحسنات ترجح عن كفه السيئات حسنه واحده من يقرضني حسنه وادخل بها الجنه فيروح لامه فتقول له نفسي نفسي فيروح لاصدقائه نفسي نفسي فيروح لاخوانه نفسي نفسي تخيل اليوم صعب قد ايه فيمر برجل وهكذا في الأثر لم يبقى له عنده جبال من السيئات وليس عنده إلا حسنة واحدة فيقول له الرجل يعني أنا إيه أنا ضايع ضايع خذ هذه الحسنة فليس لي حسنات فيفرح الحمد لله يعني فزت بالحسنة الباقية فيقول الله تبارك وتعالى الذي أعطى الحسنة لست أرحم به مني وأنا أرحم الراحمين ادخلا كلاكما إلى الجنة أنتوا الاتنين على الجنة الرحيم يا اخوانا الشعور برحمه الله تبارك وتعالى في الاولى وفي الاخره اذا كانت البدايه رحمه واذا كانت النهايه رحمه يبقى اللي في الوسط ايه بالعقل كده يعني انا انا أنا بعرض عليك المنطق ده بالعقل اذا كانت البدايه رحمه والنهايه رحمه يبقى ما بينهما اللي هو الدنيا ايه يبقى القبر ايه هنجيله دلوقتي طب تصدق ان القبر رحمه طب تصدق ان الموت رحمه طب تصدق ان كل شيء بيحصل لك في الدنيا دي رحمه تعالوا تعالوا نكمل انا بس ايه عمال اقربك واحده واحده واقول لك قد ايه تعالوا تعالوا نتنقل ل- لنقطه ثالثه تحسسك بالفرحه اكتر اثار الرحمه دي في الكون مش احنا قلنا تعرف الله بكتاب يقرا القران ابتدى بايه الرحمن الرحيم طب عايز تشوف الكون هتبص تلاقي الكون هو كمان يتحرك بايه برحمه الله تبارك وتعالى تعال نشوف اثار الرحمه في الكون تحس ان الكون كله الكائنات كلها كده تسير في فلك الرحمه اديك اديك امثله اديك امثله اولا أو م- معلش قبل ما اديك هذه الأس- الامثله انا عايز بس اذكر لك كم ايه من القران كم ايه من القران تحسسك اكتر بالرحمه اسمع الايه بتقول وربك الغفور ذو الرحمه الرحمه ملازمه وربك الغني ذو الرحمه اسمع قول الله تبارك وتعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة واسعة شوف قول الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون على فكرة الآية دي جمعت بين الرحمن والرحيم إزاي؟ ورحمتي وسعت كل شيء الرحمن فسأكتبها للذين يتقون دي رحمة خاصة واخد بالك شيء شايف قول اسمع قول الله تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب ربكم على نفسه الرحمة ربنا لا يأمره أحد ولا ينهاه أحد سبحانه وتعالى عما يصفون ليس كمثله شيء كتب على نفسه الرحمة هو الذي كتبها على نفسه ياه البرنامج المحب لعباده سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه شوفوا الحديث الجميل جدا يقول الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بكم من الأم الشفيقة بولدها يعني بص كده على حياتك خد لقطات فاكر اللقطة دي وأبوك بيحضنك فاكر لما حد أذاك وأمك جريت عليك علشان خايفة عليك فاكر لما أبوك أدبك عشان تذاكر وتنجح ففلحت ونجحت فاكر أمك كانت بتهتم بيك قد إيه فاكر فاكر فاكر فاكر ان عمر ابوك ما حقد عليك كر- فاكر ان عمر ابوك ما كرهك نظام الامومه والابوه عشان كده النبي يقول لك الحديث دوت لله ارحم بكم من الام الشفيقه مش اي ام من الام الشفيقه بولدها ها طب تعالى نتنقل للكون شفت الايات تعالى نتنقل للكون نمسك ايه في الكون تعالى نمسك اول حاجه نمسك حاجه في الكون نتعرف بيها على رحمه الله تبارك وتعالى تعالى نتفرج على رحمته رحمته في تقسيم الليل والنهار تعالى اصلا يا جماعه لو قعدنا نحصي مش هنخلص فهناخد بس بعض امثله بسيطه جدا رحمته في تقسيم الليل والنهار اسمع الايه اللي بتقول ايه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تخيل يا جماعه لو الدنيا ليل على طول تخيل لو الدنيا نهار على طول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا على طول إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أهي شوف رحمة رحمة أنت كده معدي عليها يعني إيه عايش فيها ده, ال- ده الكون ده الليل والنهار تخيل ان معجزه الليل والنهار دي من رحمته يعني انت المفروض كل ما يصحى عليك نهار وكل ما يجن عليك ليل تستشعر الرحمن الرحيم ومن ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار شوفوا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه طب بص أقول لك على رحمة تانية لطيفة جدا جدا جدا تخيل لو الليل بيجي فجأة تخيل لو النهار بيجي فجأة متخيل الاضطرابات العصبية والاهتزازات اللي ممكن تحصل يعني الدنيا منورة فجأة ليل ده احنا بس ساعات بنسمع آه، آه، هنا واحنا في الحرم بنسمع صوت المدفع ساعة الفطار تلاقي قلوبنا كده بس ايه ط- يعني ال- فجأة تبص تلاقي صوت آه، عجيب وتلاقي الحمام طار وال... تخيل لو الليل بيجي فجأة الكائنات يحصل لها ايه؟ تخيل لو النهار بيجي فجأة بص الآية الجميلة والليل إذا عسعس شوفوا هو والصبح إذا تنفس شايف التدرج في ال- رحمة ولا مش رحمة؟ شوفوا انا انا بقول لك على- على فكره انت ممكن تمسك القران النهارده مش احنا قلنا نعرف الله بالك- بكتاب يقرا وكتاب ينظر بعد الحلقه دي عايز اعمل انت جوله في رحمه الله تبارك وتعالى في القران وفي الكون هتطلع امثله احسن انا انا اصلا عشان احصي ليك الامثله احنا عايزين 100 حلقه من رحمه الله عز وجل انا بديك اثار طب اديك رحمه تانية جميله جدا جدا انه يجعل الاشياء الاساسيه اللي حياتك قايمه عليها محدش يتحكم لك فيها ابدا حاجات اساسيه قوام حياتك عليها عيشتك عليها من رحمته بيك لا يمكن حد يتحكم فيها الميه محدش ينزل المية المطر الا الله سبحانه وتعالى محدش يتحكم في دي طب بس ممكن ناس ت- تحط سدود اه يقوم من رحمته يخزن لك مياه في الابار ومن رحمته مش كل مية المطر تنزل تيجي الرياح وهي معديه محمله ببخار الماء تعدي على قمم الجبال فتتلج عليها الميه زي التلاجات كده يحتفظ بالميه عشان لو خلصتوا الميه تنزل في الصيف الميه تنزل لكم رحمه ولا مش رحمه الحاجات الاساسيه يحفظها لك محدش يتحكم فيها انت ممكن الميه تعطش يومين فممكن حد يتحكم شويه لكن الهواء لو راح عنك ثانيه تموت لا يمكن حد يتحكم فيه محدش شايفه رحيم شوف انا انا أنا يا جماعه والله على فكره انا متاكد ان الناس النهارده لو دخلت على على الموقع زي ما بنعمل كل يوم الشباب وعمرو خالد بالطين دخلوا عليه هيطلعوا اضعاف اضعاف اضعاف ش- الامثله اللي انا بقولها اديك اديك مثل تاني للرحمه نزول المطر يقول الله تبارك وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته شوف الايه الجميله فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها حلوه قوي الايه دي فانظر انظر يا اخوانا شغلوا انظروا للكون بطريقه جديده غير اللي اتعودتوا عليه كانه كون جديد بص للمعجزه العظيمه اللي اسمها الكون واعبد ربك واعرف الله اعرف الرحمن الرحيم فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها تخيل يا جماعه لو الميه بتنزل من السماء مملحه افرايتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء نخليه إيه جعلناه إيه أجاجا مملح فلولا تشكرون طب إيه رأيك إن المية تنزل ما تتشالش في الأنهار تنزل في المية تحت شوف الآية تقول لك إيه تنزل في الأرض ما تتحفظش قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا بيغور في الأرض ما بيتحفظش على وش الأرض فمن يأتيكم بماء معين رحمة ولا مش رحمة شوف انا انا عمال ماشي معاكم في اثار رحمه الله تبارك وتعالى رحمته يا جماعه في العلاقات الاجتماعيه رحمته سبحانه وتعالى في العلاقات الاجتماعيه مين اللي غرس في الاباء والامهات من لدن ادم الى يوم القيامه في كل الكائنات ان هم يرحموا ولادهم مين اللي غرس في الاعمام والخلان يعني ايه إيه- إيه اللي خلاها ده ابن عمي لازم احبه يعني ايه لازم تحبه مين اللي غرسها دي مين اللي خلى خالتك تحبك مين مين اللي خلى عمتك تشفق عليك؟ اشمعنى يعني؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي خلي ابوك مستعد يفني حياته من اجلك ليه؟ مين اللي يخلي امك وانت جنين في بطنها على فكره ال- الرحم سمي بالرحم ش- ش- يعني و- و- واخد بالك اسمه اسمه ايه المكان اللي انت حفظت فيه اسمه رحم اسمه واخد بالك وصله الرحم انا الرحمن وهي الرحم اشتققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته يعني إيه- إيه- انت واخد بالك انت هتبص هنروح فين يعني الحلقه هتخلص واحنا كل ما نتنقل لحاجه كل ما نتنقل لحاجه الرحمه الرحمه الرحمه الرحمه رحمته ان مهما كثرت ذنوبنا يعفو عنا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب الرحمه بين الازواج وجاء ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه تبقى البنت لسه مخطوبه ما عرفتش عريسها الا من من يوم وهي بنت طيبه لسه مخطوبه يسافر عنده شغل في بلد بره تعيط انه ماشي الرحمه دي يعني جت منين الرحمه دي يعني ده, ده كان غريب عنك من يومين الرحمه دي جت منين تلاقي الراجل مش طايق مراته بس لو لمسها حاجه لو اصيبت او حس انها هت- هتروح منه يتحول لقلب رقيق وحنين ويجري على مراته ويبوسها في راسها ويقول لها سامحيني على الايام اللي فاتت الرحمات دي منين شوفوا يا اخوانا طول ما احنا ماشيين رحمات رحمات رحمات من الله سبحانه وتعالى شفت كل هذه الرحمات رحمته في ارسال النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وبص الايه تقول لك ايه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واخد بالك فبما واخد بالك في الباء ديا الرحمة الرحمة اللي انت اللي فيك دي يا رسول الله منين؟ من الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم لأن انت شديد القرب من الله فقذف الله في قلبك من رحمته واستقر في قلبك الرحمة فالت... ف- فاجتمع الناس حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك تطلع منها قانون قرب من الله يؤدي الى رحمه يؤدي الى لين مع الناس يؤدي الى حب والتفاف بعد عن الله يؤدي الى قسوه يؤدي الى غلظه يؤدي الى انفضاض الناس يبقى مصدر الرحمه الله سبحانه وتعالى عايز تبقى رحيم اقترب من الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبك من رحمته فاقرب الناس لله سبحانه اقرب البشر لله النبي صلى الله عليه وسلم فكان اكثر الناس رحمه طب بعدين مين ابو بكر الصديق ولذلك النبي يقول لك ارحم امتي بامتي ابو بكر شفت الرحمات شوف شوف- طول ما انت ماشي احنا هنوريكم فيلم مدته دقائق معدودات تتفرج في الفيلم دون على حاجه عجيبه قوي رحمه الله في الكائنات يا اخوانا مهما قعدت اقول لكم من هنا للسنه الجايه على رحمه الله في الكون بدا الكون بالرحمه ويختم بالرحمه يبدا القران بالرحمه يوم القيامه بالرحمه الدنيا بدات بالرحمه ادم خلق بالرحمه الكائنات المطر الليل النهار الازواج الاباء الامهات الاقارب الرحم صله الارحام ايه كل ده الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى طب تعالوا نتفرج على حاجه اللي عرفنا نصورها لكم بعض الكائنات وتعجب والله يا جماعه انا مش بفرجكم الفيلم ده عشان نبقى حاطينه فيلم انا بفرجكم على الفيلم ده عشان طول ما انت بتتفرج عليه تقول بقى دي رحمتك بالمخلوقات دي فما بالك رحمته سبحانه وتعالى بابن ادم بيك اذا كانت دي رحمته بكائنات ضعيفه اقل مرتبه منك فما بالك إني جاعل في الأرض خليفة اللي أعدت الجنة ليك اللي أسجد الملائكة لأبوك إذا كان اللي أول كلمة لأبوك يرحمك ربك شوفوا الفيلم يا جماعة بس أرجوكم طول ما أنتم بتتفرجوا ما تسرحوش مع الكائنات اسرح مع نفسك فما بالك رحمته بيا وحبه وافرح برحمة الله تعالوا نشوف الفيلم
يا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير ورحمة في العالمين باسمك خلق أوجدتنا باسمك رازق وأغنيتنا باسمك واسمك ربنا في الحياة دليلنا باسمك خالق أوجدتنا باسمك رازق وأغنيتنا باسمك واسمك ربنا في الحياة دليلنا باسمك عليم بحالنا باسمك رحيم بضعفنا باسمك عليم بحالنا باسمك رحيم بضعفنا باسمك أوجدتنا باسمك أغنيتنا باسمك اسمك ربنا في الحياة دليلنا باسمك خالق أوجدتنا باسمك رازق وأغنيتنا اسمك اسمك ربنا في الحياة دليلنا
كل ده من رحمة واحدة حتى ترفع عرفت معنى حديث النبي حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبوا من هذه الرحمة يا جماعة الرحمة دي بلا حدود ولذلك شوف دعاء النبي الجميل أوي أوي أوي أوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم شوف الدعاء اللهم إني أسألك رحمة تجمع بها شملي وتلم بها شعثي وتصلح بها أمري وترد بها غائبي وتعصمني بها من كل سوء من الرحمة دي أسألك رحمة تعمل بها فيا كل الحاجات دي أسألك رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يا جماعة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تعالوا نكمل ونشوف طب إيه حكمة المصائب يعني اذا كان انت انت انت اظهرت لنا الجانب الجميل الرحمه الرحمه الرحمه فما تفسير المصائب وما سر المصائب واين الرحمه في هذه المصائب تعالوا نقول المعنى دون بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تعالوا نكمل ونكمل نقول إيه تعالوا نكمل طب أين المصائب وأين ما يحدث في الكون من مصائب وابتلاءات الموضوع عايز تمهيد الالام والدموع والجراح اين الرحمه موت الاطفال الس- الناس اللي اكبر مصيبه في الدنيا الموت نفسه ال ال ال هذه المصائب اللي عماله بتحدث في الدنيا اين الرحمه الموضوع عايز عايز تمهيد يعني خلوني نمهد ليه اول نقطه نمهد ليه هنقول الايه اللي بتقول بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى الله تبارك وتعالى ماذا يريد منك الله يريد ان يسعدك لانه رحمن رحيم هذه السعاده اكتمالها الجنه مش الدنيا الدنيا لا تساوي شيء ولذلك لو انت ستتوه في هذه الدنيا وتفقد السعاده فالرحمن الرحيم يقومك من اجل ان تحصل على السعاده الاخيره فخلونا نتفق على النقطه دي الاول ان الدنيا الى الاخره لا شيء ولذلك لما هنيجي للمصائب الان بعد ما نفهم ال- النقطه دي النق- النقطه دي اساسيه بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى انت بتقارن ايه بايه اديكوا اديكوا مثل يا جماعه اتنين ماشيين اتقابلوا في طريق واحد ماشي على رجليه والدنيا حر وعرق وتعبان و- و- و- و- وشدائد كتير بس هو ماشي في سكة السكة دي الطريق اللي هو ماشي فيه على رجليه نهايتها قصر جميل رائع في منتهى الجمال اللي في الدنيا وهو ماشي في الطريق قابل في السكة واحد راكب عربية اتقابلوا مع بعض في الطريق اللي راكب العربية دون راكب في عربية آه، جميلة ومكيفة بس متاخد لحبل المشنقة مين احسن فاهمين انا عايز عايز اقول ايه واحد ماشي في سكه طويله فيها مشاق والتاني راكب عربيه مريحه واتقابلوا في السكه فانت لما تبص عليهم لاول وهله تقول مسكين اللي ماشي على رجليه يا بخته اللي راكب العربيه بس اللي راكب العربيه ده رايح حبل المشنقه واللي ماشي على رجليه ده ده رايح لقصر كله نعيم اسمع الايه دي لو فهمت المثل ده اسمع الايه الجميله دي افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين فاهم ال- الفرق بين الشخصين يا جماعة الدنيا الموضوع بسيط النبي بيقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أنا جاي للمصائب بس بمهد بالكلام ده الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ولذلك الإمام الرازي كان من العلماء وكان أنيق كده والناس بتحبه وكان يحب الهندام واللبس الكويس و- ويبان عليه كده الفخامة والعز وال يعني و- و- والنعمة فطلع مرة من درسه في المسجد فقابل واحد كافر لابس مقطع وحالته تعبانه و- ومتبهدل فال- فالكافر بص للامام الرازي فقال يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن و- وجنه الكافر فاي سجن انت فيه بهذه النعمه واي جنه انا فيها بهذه النقمه فالامام الرازي رد عليه رد جميل جدا قال له يا هذا انما انا فيه اذا ما قيس لما اعده الله في الجنه من نعيم فانا في سجن وانما انت فيه من بلاء اذا ما قيس لما اعده الله للكافر من عذاب انت في جنه ففكر الراجل كده شويه فقال صدق رسولكم واشهد ان لا اله الا الله وان مع... مشيت معاه فعلا الدنيا سجن ل- لما تقيس دي لدي ما... انتوا عارفين يا جماعه انت وانت في رحم امك انت في سجن رحم الام 750 سنتيمتر مكعب يعني لما بيبقى ده عامل ازاي ده مع ذلك وانت في بطن امك كنت مبسوط فيه قوي لانك مش واخد بالك ان في حاجه اكبر من كده فلما خرجت للدنيا بكيت لانك مفتقد اللي انت كنت فاكره حاجه عظيمه وهو سجن وكل الناس فرحت لانك خرجت لما كبرت زرت قلت انا زرت اوروبا وزرت كذا وزرت كذا ولفيت الدنيا الدنيا كمان سجن لو علمت ما اعده الله لك في الجنه لعلمت ان الدنيا الى الجنه كرحم الام الى الدنيا هي هي فولا حاجه بتتكلم مصائب ايه اللي بتتكلم فيها وربنا اعد لك ايه الرحيم مجهز لك جنه شوفوا وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ان في الجنه شجره يسير الراكب الجواد في ظلها مئة عام لا يقطعها شوفوا ال- ال- الجنه عامله ايه ان ادنى اهل الجنه منزل من يسير في ملكه ألف سنه لا يقطعه في ال- في العزبه بتاعته قالوا أن ذلك أنه منزلة فمن أعلاه منزلة قال أعلاه منزلة الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشي ب- بتتكلم إيه الدنيا يعني أنا بس بقول لك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اتفقنا على الحتة دي طب يبقى الحتة التانية إيه الله سبحانه وتعالى لأن الآخرة خير وأبقى لأن الدنيا سجن المؤمن لأن الله أعد لك الجنة لأن الله يريد أن يسعدك فيتابعك ويتعهدك بالرعاية فاكرين نظام الأموة الأمومة وال- والأبوة اللي احنا قلنا عليه تخيلوا ابن يا جماعة راح لأبوه وعيط له وبكاله وقال له أنا مش عايز أروح المدرسة ما تودينيش المدرسة أنا بتعذب هناك أنا مش قادر أقعد في وسط العيال في المدرسة لو رحموا الأب دون وقال له خلاص يا ابني ما تروحش المدرسة لما يكبر الولد ده هيطلع إيه؟ هيطلع فاشل مش كده؟ طب اديك مثل تاني اب وام عندهم ولد والولد جاله مرض في ايده والدكتور قال لازم تتقطع الايد فالام جريت قالت لا يمكن ابني ايده تتقطع والاب مصر ان هو يقطع ايد ابنه مين اكثر رحمه الام ولا الاب الاب طبعا لانه بيحمي ال- الابقى يح بيحمي يا جماعه الله تبارك وتعالى يرعاك ويتعهدك علشان يدخلك الجنه يبتليك بالمصيبه شوفوا الايه الجميله ون- و- ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون وصلت الايه فهمت المعنى ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون الحديث القدسي وعزتي وجلالي اني لاقبض عبدي المؤمن واني اريد ان ارحمه ولا اقبضه حتى اصيبه في ماله وولده واهله حتى يلقاني وليس عليه خطيئه فاذا كان عليه خطيئه شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه فتكون المصائب علشان تخش الجنه ويكون المصائب رحمه وتنظر للمصائب بنظرة جديدة أن الله تبارك وتعالى يريد أن يسعدك ويصلحك وفكرة الأمومة والأبوة اللي أنا قلتها لك وقعدت أركز معاك عليها يعني تساعدك على فهم المعنى ده سيدنا أبو بكر الصديق مرة بيقول للنبي يا رسول الله كيف النجاة بعد هذه الآية لما نزلت الآية بتقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به فقال يا رب كيف النجاة؟ قال ليس كذلك يا أبا بكر لا الموضوع مش كده ولكن ألست تصاب في ولدك؟ ألست أليس يصيبك الألم؟ أليس ألست تصاب في مالك؟ قال نعم يا رسول الله فقال فذلك ما تجزون به علشان ليس بأمن من يعمل سوءا يجزى به يخلص منك في الدنيا عشان تلقى الله تبارك وتعالى تلقى الله نقي حتى حتى حتى يا جماعة حتى الموت حتى الموت لو بصيت له من زاويه تانية هتبص له ان هو رحمه ايه الزاويه التانية اللي بص له منها انت تعبت قوي في الدنيا وخلص الامتحان وحان وقت الراحه لتستعد للفرحه بقبولك في الجنه يعني حد بص للموت ان انت كان عليك امتحان طويل امتحان وتعب ولازم تنجح في الامتحان ومحاضرات و- و- وعباده وتكاليف و و و و خلص الامتحان انت الحمد لله عديت من الامتحان استريح لغايه ما تعلن النتيجه وان شاء الله من المقبولين اضرب لكم مثل بقى يفرحكم قوي بالرحمه جدا جدا جدا ويخلي الرحمه كده تملى كيانك لحظه موت العبد المؤمن وتعالوا نعيش مع الحديث دون دقائق لحظه موتك انت مت وانت كنت مؤمن شوف ال- عشان تفرح بقى بال- بالرحمن الرحيم شوف إيه اللي يحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول يعني ما يأتي العبد يموت فتأتيه ملائكة يجلسون حوله يعني تبدأ الملائكة تتلم حوالين السرير بتاعك أول ما أنت يعني خلاص بتموت يقول النبي فتأتيه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر تخيل فرحتك انت لسه ما متش لكن شايف ملائكة بيض الوجوه تخيل البشرة انت شفت الملائكة تخيل الفرحة ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس تخيلوا هم بيبشروك تعرف الآية ألا تخافوا ولا تحزنوا عارف الآية نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنت كنت بتسمع الآيات دي بالقرآن أنت شايف الملائكة بتقول لك هذا الكلام أنت متخيل الرحمة اللي ربنا مديها لك قبل لحظات الموت أنت ستنتقل إلى عالم جديد ستنتقل إلى عالم بالنسبة لك مجهود فلازم تطمن لأنه رحيم سبحانه وتعالى فالملائكة بتبشرك وبتطمنك اطمئنوا ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسك أنت واخد بالك من من حنان جلوس ملك الموت عند رأسك بص عارف الآية اللي بتقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تخيل لو سمعتها قبل ما تموت تخيل لو سمعتها بتقول عليك آلام الموت وهو في آلام طبعا وغربة الانتقال إلى عالم جديد بالنسبة لك لكن تخيل لما تسمع الكلمة دي وانت رايح والملائكة قدامك بتطمنك احنا معاك احنا كنا معاك في الدنيا واديك شفتنا النهاردة واحنا اللي معاك لغاية ما تخش الجنة تخيل الملائكة الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم تخيل وانت بتموت تبص تلاقي الملائكة سلام عليكم تخيل تخيل الفرحة دي أنا عاملة ازاي عم- إحساسك عامل ازاي تخيل ملك الموت وهو عند رأسك يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها الروح الطيبة روح فلان ابن فلان وانت سامع الملك الموت بيقول على روحك روح طيبة اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان اخرجي إلى رحمة الله أنا بس بقول لك أصعب حاجة في دنيتك أصعب حاجة أنت خايف منها لحظة موتك تخيل وأنت بتموت وبتتقال لك الكلمات دي دي دي دي دي, دي, دي فرحة الآخرة تخيل يا إخوانا وبتطلع روحك بص الآية بتقول إيه فلا تتركها الملائكة في يده طرفة عين الملائكة بتتنافس أنا عايز أخد الروح الطيبة دي أنا اللي أحملها شوف ال... خد بالك من الرواية فلا يدعونها في يده طرفة عين في يد ملك الم... ملك الموت أنا اللي أحمل الروح الطاهرة ويصعدون بها إلى السماء فتفتح له أبواب السماء زفة ز... زفاف زي زفاف العروس ولكن زفاف إلى الجنان زفاف في السماء انت هتنزل قبرك بعد شويه بس الاول يص- يصعد الى السماء فتفتح له ابواب السماء الحديث بيرويه مسلم فيشيعه من كل سماء مقربوها تخيل اعظم الملائكه في كل سماء تجتمع حولك انت متخيل وانت طالع انت متخيل ده انا ده عشاني انا ده كل الرحمه دي ده, ده من اجلي انا م- الملائكه دي مجتمعه عشاني انا فتقول الملائكه روح من هذه ايه الروح الحلوه دي ايه الريحه الجميله دي فيقولون روح فلان ابن فلان باطيب اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا الله على الروح الحلوه فيصعدون بها الى السماء فيقول الله تبارك وتعالى تخيل بقى وانت بتسمع اكتبوا كتاب عبدي في عليين انت انت متخيل الرحمات اللي عماله تجيلك واحده ورا الثانيه ايه عليين دون عارف الايه تقول ايه وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم عارف الشهاده بتاعت الامتحان عارف الشهاده اللي مختومه فلان ناجح وبتعلقها في البيت مش كده وكل ما يجي حد وتحطها في اكتر حته ظاهره في البيت دي الشهاده بتاعتي اللي خدتها لما خدت الدكتوراه بصوا متعلقه كتاب مرقوم مختوم فلان ربنا راضي عنه نجح في الامتحان خلي بالك انت لسه ما نزلتش القبر عشان تطمئن الاول تماما وتفرح تماما ايه الرحمه دي إيه رحمه وانا في القبر رحمه رحمه بعد ما روحي طلعت ده انا كنت فاكر يقول الله اكتبوا كتاب عبدي في علين ثم اعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى فينزلانه في قبره امتحان صغير بقى فياتيه الملكان من ربك ربي الله ما دينك دين الاسلام ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم هو محمد صلى الله عليه وسلم ها نجحت نجحت مش كده مش هم اللي هيردوا عليك فينادي مناد من قبل الله صدق عبدي فافرشوا له من الجنة مش كل القبور طوب وزلط مين قال لك ان القبور طوب وزلط مين قال لك ان قبور المؤمنين طوب وزلط مين قال لك ان قبور المؤمنين ضلمة ويعني و... و... يعني فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيمد له في قبره مد بصره ويفتح له بابا الى الجنه رحيم يا اخوانا الرحيم مش ممكن يح- يرحمك قبل بدايه الخلق ويرحمك في نهايه الخلق وما يرحمكش في القبر رحيم حتى في القبر يا ناس يا اللي خايفين من القبور قربوا طيعوا ربنا سبحانه وتعالى ولو حصل لك شيء في قبرك ليرحمك في الاخره ليكفر عنك في قبرك قبل ان تدخل الى الاخره فهو رحيم بك في كل لحظه ثم ياتيه رجل في قبره حسن الوجه حسن الثياب فيقول له العبد من انت فوجهك الوجه ياتي بالخير فيقول انا عملك الصالح انا عملك الصالح فيقول من كتر بقى كل الجمال اللي هو فيه دون فيقول ربي أقم الساعة يا رب بقى قوم يوم القيامة ربي أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي وولدي فأخبرهم بنعمتك علي ايه رايك بقى يا اخوانا رحمات تلو رحمات رحمات في الدنيا ليل ونهار وامطار ورحمه الزوجه ورحمه القرايب ورحمه الام ورحمه الرحم ورحمه كل اللي احنا حكيناه دون ورحمه القران كل دون عشان يقول لك هو من اسمائه الحسنى الرحمن الرحيم عرفت الرحمن الرحيم حبيت الرحمن الرحيم لكن كل هذه الرحمات في رحمه بعد كده جميله جدا جدا رحمات خاصه رحمات للمؤمنين رحمات رمضان الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن يحب فمن اعطاه الله الدين فقد احبه يديله رحمه رحمه مخصوصه رحمه رحمه خاصه اب عنده خمس اولاد ولله المثل الاعلى اب عنده خمس اولاد فيهم اولاد سيئين وفيهم ابن بار قوي بياكلهم كلهم ويشربهم كلهم لكن الابن البار له له له رحمه خاصه له حب خاص الله تبارك وتعالى للمؤمنين طب خد رمضان رحمة خاصة دمعة عين رحمة خاصة ركعتين جمال رحمة خاصة يقربك منه رحمة خاصة تصلي بين ايديه النهاردة وانت فرحان يملأ قلبك فرح وسرور افرحوا يا اخوانا افرحوا برحمة الله تبارك وتعالى إذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله وإذا أنس الناس بالناس فأنس أنت بالله وإذا تودد الناس إلى الملوك والكبراء فتودد أنت إلى الله إلى الملك العظيم لو الناس فرحوا بالدنيا افرح أنت بربنا كنت لسه مع واحد بيعمل عمرة امبارح لقيته بيقول لي أنا أسعد واحد في الدنيا النهاردة أنا مش متخيل إن في واحد أسعد مني بقول له اشمعنى بيقول لي أول مرة أعمل عمرة في حياتي حسيت إن أنا قريب قوي قوي قوي قلت له دي رحمة خاصة دي رحمة خاصة مش رحمة إن أسعد بيقول لي أنا أسعد واحد في الدنيا مع إنه على قد حاله أنا أسعد واحد في الدنيا تحس إنك ماسك الدنيا في إيديك تحس برحمة ربنا مالية قلبك ها يا إخوانا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آخر حاجة قبل ما نختم طب أعمل إيه؟ أعمل إيه لأستمطر هذه الرحمات لتغشاني هذه الرحمات كيف أحيا باسمك يا رحمن يا رحيم ارحم الناس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى من لا يرحم لا يرحم ارحموا الناس يا اخوانا جرب انك ترحم الناس جرب ان انت الليله دي تدور على حد تنزل على قلبه كده تطبطب عليه تعمل فيه دور على على شيء ترحم بيه انسان ولادك مراتك جيرانك قرايبك مساكين فقراء ايتام مستشفيات ارحم ارحم اي انسان جرب الليله دي تذوق انك تفرح برحمه الله تبارك وتعالى وانت بترحم انسان وقول له يا رب انا برحمه في هذه اللحظه لافرح برحمتك علي واستشعر انه اكيد ان شاء الله يرسل لك رحمه يسعدك بها اول حاجه ارحم الناس تاني حاجه تستمطر بها الرحمات حاجه عجيبه جدا جدا صلي انت ومراتك ركعتين ما انا بقول انت عايز تستمطر الرحمات الرحمات انا عندي خمس حاجات بسرعه اقولهم لك تستمطر الرحمات اول حاجه ارحم انسان اتنين صلي انت ومراتك ركعتين اشمعنى بص الحديث ده رحم الله رجل قام من الليل فايقظ امراته فصليا ركعتين ورحم الله امراه رحمه انت ترحم هذه الليله جرب انت ومراتك كده يلا قومي معايا صلي ركعتين وشوفوا الرحمه اللي هتنزل وجرب وادعي لي ووصفه عمرها ما خيبت يبقى واحد ارحم الناس اتنين انا ومراتي الليله دي يلا قومي صلي معايا ركعتين طيب تالت حاله تالت حاجه صله الرحم ان الرحمه لا تتنزل على قوم بهم قاطع رحم خلي بالك انا بجيب لك الحاجات الخمس حاجات اللي انا جايبهم لك اكتر خمس حاجات انا قعدت ادور في الايات والاحاديث اكتر حاجات يعني ربنا تبارك وتعالى تستمطر بيها رحمة ربنا ويغشاك بيها برحمته صلي انت ومراتك ركعتين ارحم الناس صل صل رحم بر الوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يرحمك الله برحمتك إياهم خامس حاجة أنصحك بها كواصيك بها القرآن صلي النهاردة قيام واقرأ قرآن بنية أن يرحمك الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ها يا أخوانا خلصنا فرحة نفرح يبقى الواجب العملي ايه الليله دي؟ حصل لي انا ومراتي ركعتين دي حاجات كتيره وحصل رحم وهكلم ابويا وامي ابوس ايديهم وهرحم آه، بني ادم وهقرا قران استمطر رحمات الله الرحمن الرحيم اقول له يا رحمن يا رحيم يعني اريد الليله ان اعيش مع هذه الرحمه مع اسمك الرحمن الرحيم باسمك نحيا وافرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تعالوا نختم بالدعاء إني داع فأمنوا يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا كريم يا لطيف يا رحيم يا ودود الحمد لله الحمد لله الحمد لله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سمى نفسه الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بدأ الخلق بالرحمة الحمد لله الذي جعل الجنة رحمة الحمد لله الذي يرحم المؤمنين في قبورهم الحمد لله الذي خلقنا وسوانا الحمد لله الذي أنعم علينا إذ هدانا كيف نشكرك يا رب وشكرنا لك شو نعمة تستحق الشكر اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله نحمدك ونفرح بعطائك ونفرح برحمتك اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين صل عليه في الآخرين صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب يا رب في هذه الليلة اشملنا برحمتك اللهم اشملنا برحمتك رحمتك وسعت كل شيء ونحن شيء نسألك رحمة في هذه الليلة تجمع بها شملنا وتصلح بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتمسح بها على دموعنا يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا فإنك بنا راحم ارحمنا فإنك بنا راحم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فإنك علينا قادر ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا واغفر لنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا ارحم ضعفنا اجبر كسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تول أمرنا اعتق رقابنا فك أسرنا آمن روعاتنا استر عوراتنا اغفر زلاتنا اقبل توباتنا اخرجنا من الدنيا على خير يا رب اخرجنا من الدنيا دون ان تلوثنا الدنيا نعوذ بك من الموت وكربته ونعوذ بك من القبر وضمته ونعوذ بك من الصراط وزلته ونعوذ بك من يوم القيامه وروعته اللهم انا نسالك الامن يوم الوعيد ونسالك الجنه يوم الخلود نسألك الأمن يوم الوعيد ونسألك الجنة يوم الخلود نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك القرب منك يا ذا الجلال والإكرام نسألك لذة النظر لوجهك الكريم نسألك يا رحمن يا رحيم كيف بنا يوم القيامة إذا متعتنا بلذة النظر لوجهك يا رحمن يا رحيم نسألك لذة النظر لوجهك يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نذكرك الآن وأنت تسمعنا وترانا نسألك أن تمتعنا بلذة النظر لوجهك يا رحمن يا رحيم نقسم عليك في هذه الليلة ألا يمر رمضان هذا العام إلا وقد غفرت لنا وتبت علينا اللهم لا يمر هذا العام إلا وإلا والأمة عزيزة اللهم لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا ارحمنا ارحم إخواننا في العراق ارحم إخواننا في فلسطين ارحم إخواننا في لبنان ارحمنا ارحمنا ارحمنا اغفر لنا اعتقنا الليلة يا رب يا رب يا رب اجعلها ليلة عتق وهداية ورحمة اجعلها ليلة عتق وهداية ومغفرة ورحمة وسماح وعفو وجنة اكتبنا الليلة من أهل الجنة اكتب كل من يسمعنا الآن من أهل الجنة يا رب آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد